تسعينات اف ام اجمل ذكريات
في مشوار الحياة بنقابل ناس كتير وبيربطنا بيهم علاقات منها اللي بيكمل ومنها اللي لأ أي علاقة بيكون ليها إيجابيات وسلبيات وعلشان كده لازم ناخد بالنا لما ندخل في أي علاقة جديدة عشان الموضوع ما يتطورش وتتحول لفوبيا فوبيا إيه؟ فوبيا العلاقات لو عايز تعرف شد لك كرسي بقى وتعالى وأنا أقول لك أنا أمير الغمري وأكون معكم في برنامج شد لك كرسي
شد لك كرسي مع أمير الغمري كل يوم خميس الساعة تسعة ونص بالليل على تسعينات اف ام
مساء الفل على كل مستمعي تسعينات FM معاكم امير الغمري والحلقه الثالثه من برنامج شد لك كرسي وبنكمل كلامنا عن العلاقات اللي بدأناها على مدار الحلقتين اللي فاتوا واللي مستمر معانا بإذن الله لنهاية البرنامج واللي حابب يسمع الحلقتين اللي فاتوا هتلاقوهم على موقعنا تسعينات FM منتظر مشاركتكم على رقمنا 01000 42 7894 عشان أعرف رأيكم في موضوع النهارده موضوع النهارده ده بقى بالذات من الحاجات العزيزه جدا على قلبي كلامنا النهارده يا اما هيفرح ناس قوي يا اما هيقلب المواجع على ناس تانية اما بقى حبايبي السناجل فحب اقول لكم انتم على وضعكم ما تشغلوش بالكم خالص بالكلام بتاع النهارده لان كلامنا النهارده عن روعه البدايات تعالوا كده نفتكر ونرجع شويه بالذاكره لورا تعالوا كده نفكر في بدايه اي حاجه جديده يعني مثلا آه، فاكرين اول يوم جامعه طيب اول يوم قبض ليك اول يوم شغل وطبعا اول حب في حياتك واللي يعني هيكون غالبا يا اما المس بتاعتك في الحضانه او بنت الجيران او زميلتك في الفصل هي حاجه من دول افتكرت ومش بعيد تكون ابتسمت كمان هي دي بقى يا سيدي روعه البدايات الحاجات اللي يمكن تتنسي اي علاقه بدايتها حلوة إحساس جديد بنمر بيه ويكون ليه سحر خاص جدا نشوة وشغف وحماس بنعيش تفاصيل وكأنك اشتريت كتاب كان نفسك فيه ويلا جه الوقت اللي هتفتحه مضلم أوضتك مولع الأباجورة مشروبك المفضل جنبك وهتبدأ قراية تبدأ قراية بقى عشان تكتشف كل صفحة من صفحات الطرف التاني بحر وانت هتغوص في أعماقه المعرفة وكشف الغموض هي المحفز الأساسي للبشر على المخاطرة وعمل حاجات العقل ما بيقدرش أبدا يسيطر عليها ليه؟ لمجرد الاكتشاف في البدايات احنا بنكتشف نفسنا بنكتشف نفسنا قبل حتى ما نكتشف الطرف التاني بنكون مستعدين وبالكامل مشاعرنا لده الشغف بيكون في أعلى درجاته البدايات دايما ما بتتنسيش بتحسها كده بتتحفر جوانا بكل تفصيلة يعني كأنها حلم وألوانه زاهية البدايات أروع مرحلة بس أشدها خطورة في أي علاقة سلاح ذو حدين والفيصل هنا هو الاستمرارية العلاقة دي بقى هتروح بينا على فين هل البدايات دي هتدوم ولا النهاية بيكون ليها رأي تاني شد لك كرسي بقى وتعالى نتكلم سوا عن البدايات أمال ماهر بداية بدايتك
أنا بداية بدايتك أنا بقيت حكايتك أنا العمر اللي جاي لك وأنا العمر اللي فايتك مين يجي ياخد مكاني وانت لمين غير عشاني ده أنا كتير من حناني سبتك تاخد كفايتك أنا بداية بدايتك أنا بقيت أنا شريكة حياتك
انتم مع شد لك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
ورجعنا لكم في البدايات احنا بنحب بكل عواطفنا عواطفنا وبس والمشاكل كلها بتستخبى ومحدش حتى بيبص اذا كان الموضوع ده ينفع ولا لا بنقع في فخ الانجذاب وبنبقى تحت سيطرة ونشوة البدايات لدرجة ان احنا ممكن نتغاضى عن اي مشكلة اي صعوبة او اي حاجة تقف في طريقنا حاجات احنا نفسنا كنا ضدها في يوم من الايام وكنا مستحيل نوافق عليها مش بس كده ده احنا كنا بننتقد اي حد بيعملها محمد درويش كان بيقول اجمل ما في الحب البدايات اول لقاء اول نظره اول هديه واول كلمه بحبك سواء بقى انت قلتها او اتقالت لك صحيح الحاجات دي حلوه طبعا مفيش كلام يعني لكن بعد كده بنكتشف ان كل ده كان مؤقت يعني عشان نقع في الفخ ايوه حضرتك ده فخ فهتلاقي ناس كتير جدا في البداية بتبهرنا قوي باختلافهم متميزين مهتمين جدا بطريقة كلامهم بوعودهم دايما البدايات مختلفة واللي بيتقال في البداية مش لازم على فكرة يكمل بعد ما العلاقة تطول شوية يعني البدايات دايما كده جميلة في أي علاقة سواء حب صحاب أيا كان شكل العلاقة هتلاقي البداية دايما حلوة ليه؟ لأن كل طرف بيحاول يثبت للطرف التاني إنه الشخص المثالي وإنه اتخلق عشان يكملوا بتكون معمي تحت فلاش الانبهار والإعجاب اللي بيحصل في الأول فبتلاقي نفسك كده بشكل تلقائي بتخترع الحجج عشان تقابله أو تكلمه بتشغل وقتك دايما رسائل ومكالمات اهتمام بكل حاجة تخصه كل تفصيلة تخصه بتوصل له دايما إن يومه ده مش هيمشي غير بيك ودي أكبر جريمة بنرتكبها في حقه وحقنا لأننا لو أي حاجة حصلت والاهتمام ده يعني مع الوقت بدأ يقل غصب عنه الطرف التاني ده هيبدأ يفهم غلط وبس نكتشف ده متأخر بعد ما يكون هو خلاص فكرته اتكونت وعاش معاها وبقى مصدقها كمان طيب ممكن تكون فكرته دي وقتها ان انت مبقتش بتحبه او يعني انت عملت كل الكلام ده عشان تتدحلب عشان تملكه او انك مبقتش شايفه الشخص المثالي اللي كان في خيالك اوهام كتير وافكار كتير بتكون موجوده جواه حرفيا بيبقى فيه خناقه جوه عقله ممكن تكون صح ممكن تكون غلط بس غصب عنه بيبدا يدور على الحب والاهتمام اللي كانوا موجودين في الاول ولما بيسال مش عايز يسمع الردود المعتاده بتاعت والله ضغط الشغل معلش اصلي مش لاقي وقت كل الكلام دي بالنسبه له حجج ملهاش اي درجه اقناع بالنسبه له لان ببساطه هيقول لك طب ما انت كنت بتلاقي وقت قبل كده وكنت دايما موجود امال بقى ايه اللي حصل ليه اتغيرت ليه الشغف والوعد بتاعك راحوا نسمع موعد حبيبي الساعه خمسة نرجع نكمل كلامنا
أنا موعد حبيب الساعة خمسة الساعة خمسة بس شجاني مرتبك من الزين أنا موعد حبيب الساعة خمسة الساعة خمسة بس شجاني مرتبك من الزين وقاعد أتخيل شسوي قبالك شلون أسيطر على القلب وإخبالك قاعد أتخيل شسوي قبالك شلون اسيطر على القلب واخباره اي لك العين تهون بعيوني مدينه الوقت يوقف من احط ايدي بدينه إيه لك العين تهون بعيوني مدينه الوقت يوقف من احط ايدي بدينه اي ادمانها الانسان خلى القلب والهان غرامه خلى الكون حب وعشق مليان اي ادمان هالانسان خلى القلب والهان غرامه خلى الكون حب وعشق مليان انا موعد حبيبي وما ادري ايش البس خايف من اشوفه ما اتنفس انا موعد حبيب وما ادريش البس خايف من اشوفه ما اتنفس
الوحيد اللي وجوده يهزني بكلمة منه يقدر يفززني الوحيد اللي وجوده يهزني بكلمه منه يقدر يفززني الكلام يضيع مني واني يمه والحياة تصير مو كلش مهمة ايه الكلام يضيع مني واني يمه والحياة تصير مو كلش مهمة إيه، ادمان هالعنسان خلى القلب والهان غرامه خلى الكون حب وعشق مليان إيه، ادمان هالإنسان خلى قلب والهان غرامة خلى الكون حب وعشق مليان أنا صاحي وصرت بالموعد أحلم موعد احلى ضعت وبحال قلبي ربي يعلم
انا صح وصرت بالموعد احلم ضعت وبحال قلبي ربي يعلم
ال mood حاليا طلب أغاني كلش بحاجة غزل تراني إيه، ال mood حاليا طلب اغاني كلش بحاجه غزل تراني ما اريد وياك انسى الحد
انتم مع شد لك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات FM
ورجعنا زي أي حاجة في الدنيا بعد فترة كل حاجة بتفقد لمعتها يعني بنقع على الأرض بعد ما كنا طايرين في السماء بيختفي الانبهار والبريق بتاع البدايات لأن كل حاجة بقت بتتكرر بس مع شوية ملل وروتين البدايات مجرمة بتخليك تشوف أفضل حاجة في الشخص اللي قدامك بتخلي قلبك كده يطلع كل مشاعره وده بيكون سبب وجعنا لما البداية بتروح تأثيرها قريت في مرة مقولة بتقول أخاف من البدايات الجميلة كثيرا لأنها دائما ما تحمل نهاية مخيفة وبشعة جدا ودي أعتقد إنها حقيقة بس الحقيقة المخيفة أكتر بجد هي إن المشكلة مش في البدايات ولا في النهايات المشكلة فينا إحنا يعني مثلا تعالوا كده نشوف سيناريو معتاد لعلاقة بين طرفين واحد وواحدة اتنين اتعرفوا على بعض يعني ايا كان بقى الطريقه اللي هم اتعرفوا بيها بدا شكل الاعجاب وتبادل بينهم فكل شخص فيهم بدا يلفت بقى نظر التاني على الايجابيات اللي فيه تلميحات نظرات كده كلها لمعه من تحت لتحت آه، حكايات كده مستخبيه جوه النظرات ديت وفي مئة ألف كلمه ممكن تتقال بنظره واحده الكلام كده بطريقه فلسفيه وعمق وتحسس كده قد ايه انك فاهم الجنس الاخر وممكن كمان تبدا تنتقد علاقات انتهت عشان سبب ما يعني وتفضل بقى تقول رايك انهم كان المفروض يتصرفوا بالشكل الفلاني كان المفروض يعملوا الطريقه الفلانيه كان نوع من انواع ان انت توضح انك فاهم يعني بعدها بتحول الاعجاب ده لانبهار الشخصيه دي تبدا تسال نفسها ايه ده هو معقول في ناس كده يا سلام ويقرروا انهم يعملوا اي حاجه عشان يرتبطوا مع بعض وتكمل العلاقه دي يبدا الاهتمام مع الوقت يزيد وهنا تبان الغيره لما اي حد تاني يحاول يقرب من الطرف التاني يبدا كل طرف فيهم يحس انه مش قادر يفضل بعيد ومره واحده تبدا العلاقه في الجد ولو سالتم الاتنين ارتبطتوا امتى وازاي غالبا هيكون الرد "مم، مش عارفين احنا ازاي ارتبطنا احنا لقينا نفسنا كده بعدها يبدا الاهتمام يزيد اكتر طول الوقت بيتكلموا سوا بقى سواء رسائل مسجات واتساب social media ايا كان يعني مكالمات طول الليل وطول النهار ومش بعيد كمان حد فيهم يلغي ارتباطات كتير في حياته علشان طبعا الضيف الجديد محور الحياة الحالي أهم حاجة في الوجود بالنسبة لي في اللحظة دي نتكلم بالساعات نرغي ونضحك نفرح ونزعل سوا مشاركة بقى تفاصيل كتير كتاب مفتوح لكل واحد فينا عايز يقراه السعادة فعلا بتكون حاضرة دايما والحياة لطيفة جدا مواقف بنحاول نستغلها كويس قوي عشان نثبت للطرف التاني قد ايه احنا عايزين نسعده ونكون معاه يعني مثلا ممكن تحب حاجات عمرك ما حبيتها قبل كده لمجرد بس انك عايز تشاركه تكنسل خروجات مع اصحابك عشان تروح تشوفه يا دوب ربع ساعة كده خطف تخبط مشوار قد ايه عشان بس تديله هدية وتمشي او عشان تحاول تثبت له ان انت جنبه لما يحتاجك هيلاقيك هيعمل المستحيل عشان يوصل لك تشوف هو بيحب ايه وتجيبهوله تبقى فاكر وعارف ومهتم بكل المناسبات اللي تخصه وتبقى بالنسبة لك دي فرصة عظيمة جدا عشان تقدم له حاجة وقتها وتعبر له تعبر له عن حبك وجايزتك المقابل بتاعك يعني هي نظرة الفرحة ولمعة الحب اللي بتكون في عينيه وقتها وبنوصل إننا خلاص بنبقى متغلغلين في حياة بعض كل ما يغيب عنك ويرجع تقول له هلا بريحة هلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي هلا بريحة هلي هلا باللي إلي هلا بتالي العمر هلا هلا بالأولي هلا بريحة هلي هلا باللي إلي هلا بتالي العمر هلا هلا بالأولي تمنيتك وجيت وفيك أحلامي لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي تمنيتك وجيت وفيك أحلامي لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي تغيب ويختفون جميع اللي يجون عليك انت عيون تشافي المبتلي تغيب ويختفون جميع اللي يجون عليك انت عيون تشافي المبتلي أويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي أويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي أحبك موت أنا وأفارق كل عنا معك ألقى الهنا وأظل معتلي أحبك موت أنا وأفارق كل عنا معك ألقى الهنا وأظل معتلي تمنيتك وجيت وفيك أحلامي لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي تمنيتك وجيت وفيك أحلامي
انتم مع شدلك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
ورجعنا لكم مع الوقت شوية بشوية بترجع الحياة لطبيعتها فيبدأ الطرف التاني اللي اتعود قوي على الاهتمام الزايد والكلام الحلو الكتير ده يشك ويتضايق ويعترض وتبدأ المشاكل أو تلاقي الشخص اللي بدأ يلاحظ التغيير ده قرر ينسحب بهدوء في أغلب الأوقات العلاقات دي بتنتهي لما كل شخص فيهم يبدأ يواجه الحقيقة وإن الطرف التاني ده عنده حياة ومشغوليات فطبيعي تقل المكالمات بدل ما كانوا 20 مكالمة و200 رسالة يبقى يا دوب مكالمتين تلاتة وشكرا على كده ويعني من كل وقت للتاني شوية رسايل للاطمئنان مش أكتر ده غير بقى إن أنت هتبدأ تشوف عيوب الشخص اللي معاك الحاجات اللي أنت ما كنتش شايفها في الأول اللي كان الانبهار مغطي عليها بتلاقي وتكتشف عيوب أنت مش قادر تكمل معاها وهنا نرجع تاني لنفس النقطة المشكلة مش في البدايات المشكلة في المبالغة في المشاعر في مشهد من مسلسل لأعلى سعر للفنانة نيلي كريم كان في نهايته كده أخوها كريم قرر يرتبط بالبنت اللي كانت بتساعدها يعني أعجبوا ببعض وقرروا يتجوزوا فالبنت دي قعدت معاه وقالت له بص بقى قبل أي حاجة لازم تعرف إن أنا ليا شروط أنا فيا عيوب وليا مميزات ولازم تقبلني زي ما انا وما تحاولش تغيرني لمجرد انك عايز تغيرني وخلاص بغض النظر عن شروطها وعن طلباتها اللي عجبني في القصه دي انها كانت صريحه جدا وواضحه قوي مع نفسها ومع الشخص التاني هي من البدايه قالت له عيوبها وشروطها وهي عايزه منه ايه او يعني متوقعه منه ايه في المقابل احنا مش محتاجين بدايات تبهرنا احنا محتاجين ناس عندها مبدا ناس ما تعودناش على انهم حلوين وبيضحكوا ومتفاهمين والدنيا زي الفل بس بعد كده نكتشف ان احنا بنتعامل مع شخص تاني خالص ملوش علاقه باللي احنا شفناه اول مره وقتها هنتغير وهنخاف الحقيقه ايا كانت فهتكون افضل مليون مره من اي حاجه مزيفه وباهته الثبات اهم 100 مره من البدايات اللي بتلمع انك تكون صادق اهم بكتير قوي من الكلام الحلو المزيف البدايات دايما مبهره وصدق من قال البدايات للجميع والثبات للصادقين دايما في الاول هتلاقي عندك الطاقه اللي تخليك تعمل المستحيل المهم بقى هنكمل ازاي ونقدر نكون قد العلاقه دي اصلا ولا لا لان العلاقات مسؤوليه كبيره يا تبقى قدها يا اما هتخسر حاجات حلوه كتير قوي مع الوقت البدايات اللي ما فيهاش عقل وفيها اندفاع بتبقى زي كرة تلج كل ما تكبر بتكون خسارتك أقوى وممكن تدمرك البدايات تفاصيلها حلوة عيشوها صح عشان تستمتعوا بأجمل وقت في العلاقة
أخيرا قالها قال أحبك قالها وأنا قلبي قلبي قلبي قلبي نبض أتوقف بعدها أخيرا قالها قال أحبك قالها أخيرا قالها قال أحبك قالها وأنا قلبي قلبي قلبي توقف بعدها من فديتنا العيون قال أحبك وبجنون ودي أطير ودي أعيش في الدنيا بقربها واحدة أحبها من زمان وما يحس أحبها كان وأنا كنت أعاني من زمان تاني يحس بوقتها أخيرا قالها قال أحبك قال لها
انتم مع شد لك كرسي مع امير الغمري على تسعينات اف ام
ورجعنا تاني لما سألنا السؤال على صفحتنا على الفيسبوك وقلنا هل الانطباعات الأولى بتدوم؟ وهل فعلا الكلمة دي انتم مقتنعين بيها ولا لأ؟ وهل فعلا بداية العلاقات بتبقى مبهرة؟ وأي علاقة فعلا في بدايتها بتكون مبهرة ولا لأ؟ كان الرد مثلا إيمي حبيب قالت لأ الكلمة دي مش صحيحة إن الانطباعات الأولى ما بتدومش وقالت إن كمان التعامل بيكون غالبا بيكون اهم من الانطباع الاول لان الانطباع الاول بيطلع غلط اما ايه عرفي قالت لا مش على طول الانطباعات الاولى دي بتدوم لانها بتكون في معظم الاحيان غلط وما تقدرش تعرف انسان من غير ما تعاشره اما رباب رمضان قالت غلط اكبر غلطه تحكم على اي حد من اول مره مازن حسن كان عنده بقى راي مختلف شويه وقال لا طبعا غلط لان في ناس اتخدعنا فيهم كنا مفكرين انهم حاجه حلوه وطلعوا مليانين عقد وحاجات غريبه هم من بره حلوين لكن لما تقرب تكتشف البلاوي وبيقول مؤمن جدا بمقوله دكتور احمد خالد توفيق اللي فيها معناها بتقول انك لو ما كنتش قربت كنت هتفتكر ان في شيء جميل فاتك ميدو رحيم بيقول لأ رأيي إنها مش بتدوم لأن بالعشرة والمعاملة كل حاجة بتبان كلام مظبوط آه، أما منيا محمد بتقول لو كان حدسك صحيح في الأشخاص وكنت من أصحاب الحثة آه، الحثة السادسة فالانطباعات الأولى تدوم كده رأي مخالف جميل دعاء رشيد بتقول تدوم لحظات ولكن لو لم تدعم بالأفعال لماتت حلو قوي آه، أما منى شوشة بتقول لأ مش صحيحة ساعات بناخد فكرة أيا كانت بقى هي حلوة ولا مش حلوة بس مع التعامل بنكتشف عكسها تماما واضح إن في إجماع على الموضوع ده آه، لميا حامد بتقول مش دايما ساعات الإنسان بيصيب ويخطئ حسب حدس الإنسان أما بالنسبة لها في معظم الأحيان بتدوم لأن هي عندها إحساس فطري من عند ربنا ودايما ما يصيب جميل جدا بوسي سلامة اتريقت وقالت طبعا بتدوم وتدوم وتنتشر وتتوغل ماشي يا بوسي علا والسعدات قالت لأ مش دايما طبعا ياما خدنا انطباع لناس وتغير بعد المعاملة والعشرة منا هاشم آسف منا هشام بتقول هو طبعا مش بتدوم لأن مع التعامل الكتير بتظهر حاجات مختلفة بس بالرغم من إنها مش بتدوم إلا إن هيفضل الانطباع الأول مهم عشان يا إما يخليك تتقبل الشخص اللي قدامك أو تتقفل منه أصلا روبي البخاري بتقول لأ مش صحيحة آه، هدى أمين بتقول تقريبا صحيحة بس مش بالظبط واضح إن هي كانت عايزة توضيح شوية نشوى الفيومي بتقول لأ مش صحيحة أما نيفين مصطفى بتقول لأ مش دايما لازم ندي أكتر من فرصة قبل ما نحكم على الشخص لأن ممكن يكون في المرة الأولى دي تحت تأثير ظرف معين كان كويس أو وحش فيتصرف تصرف معين يكون خارج عن إرادته آه إيمي علي بتقول لأ غير صحيحة آه ندى مسلم قالت نو واو كتير جدا أما دينا إسماعيل بتقول لأ خالص الانطباع الأول أغلب الأحيان بيكون خاطئ كنت عايز اكمل بقيه الرسايل بس ان شاء الله نكملها في الحلقات اللي جايه حلقتنا خلصت بس كلامنا لسه ما انتهاش استنوني ان شاء الله الحلقه الجايه هتكون مميزه جدا وده عشان هتكون المذيعه الجميله فاطمه البغدادي مشاركان الحلقه الجايه والحديث بقيه طالما في العمر بقيه امير الغمري
ويخبل تخبل يموت يهزل صوته يدوخني والنظرة تصطل من يمي لو مرة ضيعنا